مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مع الشباب. منذ فترة ليست ببعيدة اتصل بي أحد الإخوة المشاركين معنا في برنامج مع الشباب دائما المشارك معنا بالحضور دائما في هذا البرنامج ليخبرني عن أحد الشباب النابغين المتفوقين وهو طالب في كلية الصيدلة جامعة المنصورة كان آنذاك في المرحلة الأولى في الكلية والفرقة الأولى في الكلية وهذا الشاب أسس علم جديد اسمه علم الديناتولوجي وفي الحقيقة ظهر معنا في برنامج مع الشباب ولاقى ظهوره استحسانا كبيرا من مشاهدينا الكرام في شتى الأنحاء ثم بالاتفاق مع إدارة القناة أصبح له برنامج على شاشة قناة الرحمة وكان البرنامج أسبوعي فعلا البرنامج يعني ما كانش مدته طويلة وفي نفس الوقت ما طولش كتير على قناة الرحمة لسبب أو لآخر لكن لاقى استحسانا كبيرا من مشاهدين القناة لكن في الحقيقة منذ أكثر من أسبوع ويصلني كثير من الرسائل عبر صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك وأيضا من خلال الهاتف الخاص بي كثير من الاتصالات تأتيني لتشتكي من الآتي أمين محمود صبري وهو الشاب الذي كان يظهر معنا دائما هنا في قناة الرحمة أنتج مجموعة من الفيديوهات الآن موجودة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويرتادها عدد كبير جدا من المشاهدين هذه الفيديوهات فيها هجوم وفيها رد على كبار مشايخنا الأجلاء وهو فضيلة ومنهم فضيلة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بخصوص فتوى الشيخين الجليلين حول حكم تهنئة النصارى بالكريسماس وفي الحقيقة أمين دخل مجالا ليس مجاله وفنا ليس بفنه فلخبط فيه لخبيط لا تتخيلوها وتكلم فيها كلاما سيئا لمجرد أنه مرر الكلام على عقله دون أن يفهم الفهم الصحيح وقال أن هؤلاء المشايخ يأتون بكلام لم يمر على هذا الكتاب مشيرا إلى كتاب الله عز وجل ويدعو الشباب ألا يسلموا عقولهم للدعاة وللمشايخ وبالحقيقة الإخوة الذين راسلونا عبر صفحة البرنامج أو عبر صفحة القناة يعني طبعا مستائين جدا من هذا الكلام وكلنا نحن أيضا مستائين من هذا الكلام جدا لكن أمين يا جماعة الخير ليس محسوبا على قناة الرحمة ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل كلمة قالها وأنا في الحقيقة بدوري هنا من برنامج مع الشباب أدعوه للتوبة إلى الله عز وجل وأن يجلس معنا ونحن نأتي له بمجموعة من مشايخنا الأجلاء عشان يفهموه أن الكلام اللي هو بيقوله هذا كلام خطأ شرعا و في كلام كتير وأسباب كتير لانتكاسة أمين لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه لكن كل ما أود أن أقوله في هذه الحلقة نحن غير مسؤولين أبدا عن الكلام الذي يقوله أمين صبري إن كان يتكلم باسم القناة أو بغيرها وإحنا إن شاء الله عز وجل سنعرض هذه الفيديوهات قريبا بمجموعة ردود من مشايخنا الأجلاء في الحقيقة أيضا في برنامج ام بي سي مصر في قناة ام بي سي ام بي سي مصر وفي برنامج الأراجوز هاني رمزي عرض مجموعة من الفيديوهات ليسيء فيها لرموز التيار الإسلامي نشوف فيديو في فقرة شباب Tube نرجع لكم مرة ثانية فلا تذهبوا بعيدا
طب كمهندس استشاري بقى نفسي استشيرك في حاجة أؤمر
أحلى حتة في الخروف إيه؟
أحلى حتة في الخروف راسه
راسه؟
آه طبعا مش الفروة؟
لا الفروة والله في الشتاء آه.
يبقى الفروة الفروة متهيألي اه في الظروف اللي احنا فيها ديت آه.
طب والراس حلوة في ايه؟
الراس حلوة لأن طبعا طبعا فيها المخ اه وأنت عارف مخ الخروف بقى اه يعني مفيش بعد كده لا أح... أح... احلى بانيه حتة يعني مفيش طب ولو انا عايز اشتري خروف اعرف الحلو من الوحش ازاي يعني؟
تقف وتندهله لو جه مباشرة آه، يبقى- يبقى خروف 100 100
يعني السمع والطاعة
يديلك على طول يبقى ده خروف مطيع تقدر تربيه ويبقى نموذج آه، جيد للمواطن الصالح في الفترة القادمة
طب هو متخيل ان ممكن يبقى فيه خرفان معارضة يعني ممكن اندهلهم ما يجيش؟
لا ما هم دي الخرفان دي بقى بالذات اللي هيتم ذبحها في العيد الجاي
اه يعني في خرفان هنتخلص منه.
طبعا هيبقى فاضل الخروف بس اللي هو اقصى شيء يعمله يمأمأ
يا مصيبتي
بداية يسعدني ويشرفني جدا في هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان الداعية الإسلامي فأهلا مرحبا بك نورتنا وشرفتنا دكتور حازم ربنا يبارك فيك كما أيضا يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بالشباب معنا في الاستوديو يا اهلا وسهلا بك محمد فريد سعد انا سعيد جدا بهذا اللقاء واسال الله تعالى ان يكون مثمرا للجماهير يا رب اللهم امين معاذ عمر محمد رجب عبد الرحمن فرقه الخمسه هندسه عماره Cairo Academy وانا سعيد جدا بوجودي النهارده مع علم يقتدى به دايما في وسط الشباب الشيخ حازم شومان
اهلا وسهلا علاء الدين العشري طالب كليه دار علوم ويعني آه، شاعر ناشئ واسال الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم
اهلا وسهلا دكتور مصطفى الشافعي طبيب اسنان وطبعا انا سعيد جدا لان انا اول مره بطلع مع الدكتور حازم يعني أهلا مرحبا دكتور حازم بداية حول هذا المقطع تحديدا وكثير من المقاطع الآن التي تعرض عبر شاشات التلفزيون ولا سيما في إعلام الفلول بالاستهزاء من التيار الإسلامي ورموز التيار الإسلامي إشارات مشحونة والكل بيشوف ان المشايخ كثيرا منهم ما بيردوش على مثل هذه المقاطع او على كل الاساءات التي تعرض عبر تلك القنوات ونفسهم يعملوا حاجه فلو وجهنا نصيحه لشبابنا وتعليق بسيط على هذا المقطع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني هو أنا مش يعني ما هوش إنسان عاقل أبدا اللي هي هيجيب سجن وكل ما واحد هيقول شبهة ضده هيقوم مدخل نفسه جوه السجن وقافل القفل ومدي المفتاح للناس ويقول لهم لو سمحت اسمعوني لو اقتنعتوا بكلامي افتحوا لي القفل وخرجوني وكل ما واحد علماني بقى تطلع في دماغه اي كلمه او او ينفث من حقده يعني احنا سمعنا هذه الكلمات وقد قال تعالى وما تخفي صدورهم اكبر ده ده اللي بيقولوه ده يعني سبحان الله يعني كيف ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا الا ولا ذمه يعني ال ال يعني هؤلاء الناس ك- يعني كما قال الله سبحانه وتعالى آه، آه، يعني آه، في قول الله سبحانه وتعالى آه، في سوره ال- في سوره التوبه آه، آه، يحلفون بالله ما قالوا لا في ق- في كلمه تانية اللي هي آه، مش فاكر الآية الحمد لله شكرا دلوقتي افتكرها ان شاء الله باذن الله والواحد يتذكرها يعني آه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا ولا هو بيضحك ويهوي بها في النار سبعين خريفا يعني كما قال الله في الحديث القدسي النبي عليه الصلاه والسلام بيروي عن رب العزه من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الناس اللي بتتكلم عن ربنا والناس اللي عايشه ربنا اما الناس دي تنتهك اعراضها بهذه الطريقه اما الناس دي يعتدى على بهذه الطريقه متخيلين ايه مش الناس دي اللي هترد والله ربنا اللي هيرد عليهم مش الناس ديت يعني يعني احنا يعني هناك قاضي الارض اللي لما واحد بيرفع قضاء ضد واحد في قاضي الارض وفي قاضي السماء فالناس دي اللي هيرد عليها قاضي السماء ال ال يعني ان هم مش عارفين هم بيعملوا ايه يعني إن النبي عليه الصلاه والسلام يعني عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا ده ده رعايه اهل الدعوه دي عباده يتعبد بها الى الله ده التقرب الى اهل الدعوه دي قربه سيدنا موسى بيقول واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ده الدعاء دول من نعم الله على الناس لو الناس لم تشكرها ولم تقدر قدرها يعني المفروض ان الناس هي اللي ترد عن الدعاء نعم.
المفروض ان الناس هي اللي تعرف حرمه هؤلاء الناس حرمه الناس اللي عايشه عشان حضرتك ربنا.
عارف يا دكتور حازم ان الشباب مشحون جدا ولما بيرد بيرد برد يعني لا, لا تحسب عواقبه ورد لمجرد ان الشحنات الموجوده اللي عنده عايز يطلعها يعني فيمكن لو سيبنا الرد للناس يحصل حاجات لا تحمد عقباها يعني والله حضرتك يا استاذ عمر يعني هو يعني لازم الناس ترد يعني الرد يبقى منضبط باخلاقنا ومبادئنا ولكن لازم يرد يعني ومن عصى الله فينا يعني سنطيع الله فيه كما قال الشيخ محمد حسين كثيرا يعني جزاه الله عنا خيرا ال ال يعني لازم الناس ترد إيه، لان انا انا مش هرد عن نفسي انا لو عمل ايه انا مش هرد عن نفسي لان انا مشكلتي ان لا لا يسب الله ولا يشتم الله مش مشكلتي ان انا ما اتشتمش انا عايش حياتي مش عشان انا ما اتشتمش ما هو زي ما حضرتك عارف يا دكتور حازم ان الايذاء ليس ايذاء آه، شخص الشيخ حازم ب- بعينه لكن هو ايذاء للتيار الاسلامي عامه ولفكره المشروع الاسلامي يعني هو لا يقصد الشيخ حازم تحديدا او الشيخ محمد تحديدا هو بيضرب الدعوه نعم.
من الداعيه بيضرب الدعوه من خلال الداعيه فدي آه، النقطه يعني.
بيضرب الدعوه من الداعيه هو نعم.
عامل زي الحرامي اللي, اللي عايز يدخل قصر ومش عارف يدخل ازاي فقعد يدور بقى على ايه شباك آه، مطبخ آه، مخلوع صحيح.
آه، هو قاعد يدور يعني ادخل للناس دي منين هو مش عارف نعم.
ففي النهايه نحن بشر نحن بشر يصيبنا ما يصيب البشر يعني النبي اصلا مش قال على نفسه كده عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام في القران في القران عفى الله عنك لما اذنت لهم عبس وتولى ان جاءه الاعمى ما دام في حركه لازم ما- يعني ما في ربنا ما نزلش ملك يتحرك ومن حكمه ربنا ان عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه القران وسلم.
عده مرات على امور في الحركه ليه عشان ربنا يعلمنا ان احنا نرحم بعض لما نخطئ في طريق الحركه وفي طريق الدعوه انا واحد شغال يعني زي يعني ممكن داعيه مثلا هو بيتكلم يجي على لسانه سبق لسان ياخدها ناس زي المداخله مثلا ويقعدوا ينشرها يا اخوانا انتوا الراجل ده ممكن ما كلش طول اليوم الراجل ده ممكن ده مثلا كم اللقاء رقم كام عنده في نفس اليوم الراجل ده ده الراجل بيقول اللهم انت عبدي وانا ربك أخطأ من شدة الفرح ويحتجون مشاعره.
انه طالما ذكر الخطا على الملا فلا بد ان يذكر الصواب على الملا دي فكره شباب المدافع يعني لكن شيخنا الكريم على ذكر ان الناس هم اللي تردوا معانا النهارده رد جميل من شاعرنا المميز علاء العشري بخصوص الاعلام المضلل وما ينسبونه دائما الى رموز التيار الاسلامي
طيب يعني هو بداية أنا أوجه بالاعتراض إلى حضراتكم وإلى جميع المشاهدين لأنني سوف ألقيها من هذه الو- الورقات نعم.
لأنني ما أتممت حفظها لأنني أتممت كتابتها الساعة أربعة ونصف صباحا بالظبط الله أكبر فهنقول هي راح بعنوان الشعري.
بعنوان إعلامنا مش دكتور إعلامنا إعلامنا يا شاطر طول عمرك بتدار الحق إعلامنا إعلامنا يا شاطر طول عمرك بتداري الحق على بقك دايما كلمة حاضر ولا مرة طلعت وقلت ده لأ ورحل الظلم اللي معشش في جحور الدار لكن أصحابه الغل مليهم يا ألف ندامة ومليون عار بتزين كذبك بتزين كذبك بكلام معسول كذبك والله ملوش رجلين ولا عمره في مرة هيملى عقول عارض مرسي بعدل وذوق لا هو ملاك ولا حتى رسول بتعرض الشيخ اللي بيغلط وكأنه عديك وان غلط القسيس ما تبص له أبدا بعينيك تعمل نفسك مش شايف تعمل نفسك مش شايف وكأنه شريك فلوس بالملايين فلوس بالملايين بتحارب مين مش عارف فلوس بالملايين بتحارب مين مش عارف أشخاص ولا الدين والله عليكم أنا خايف خايف من غضة رب الكون لا تحل عليكم ومين هيكون في العون وائل الإبراشي وائل الإبراشي يا أميرنا كنت بتبكي كتير على ميرنا فاكرين ميرنا؟ وائل الإبراشي يا أميرنا كنت بتبكي كتير على ميرنا قلت الإخوان قتلوها في غمضة عين الله يجازيهم طول عمرهم خاينين لكن ربك قدر يفضح كدبك لكن ربك قدر يفضح كدبك وانت بكل بجاحة ولا همك والله بلوم على كل اللي بيسمع لك عرفوا الحقيقة ولسه بيمشوا ورا منك يلا اكذب يلا اكذب تاني وهات انت وصاحبك ابو حمالات والله والله ده وقعته سودا وطين بيكذب احاديثنا بينا وبيستهزأ بكلام رب العالمين يلا يا شيخ ابراهيم يلا يا شيخ ابراهيم قوم يلا وعلمنا الدين كيف ازاي كيف ازاي الهم يزول وازاي يكون على هدي رسول وازاي وازاي على سنة سيدك انام واعمل ايه لاجل ما اشوفه يوم في منام يلا يلا وقول من غير تدليس وكنا هننسى الست لميس اللي كانت عايزة اللي كانت عايزة جمال يبقى رئيس قالت عنه ده زينة الشباب وخيرتهم ولو الجماعة مسكوا بداله هنخرب بيتهم فاكرين في الاستفتاء فاكرين في الاستفتاء جابت الورقة الدوارة وبتصرخ وكأنها منهارة شفتوا الإخوان والتزوير ليه هم مفكريننا حمير احنا اللي معانا الحق واحنا اللي هنعلى بكلمة لا الشعب ده واعي ومخه كبير الشعب ده واعي ومخه كبير واما الشعب وافق على الدستور قالت ده صابوا العمى والعور يا شعب خايب يا شعب خايب بعتوا البيت بشنطة سكر وإزازتين زيت طب روحوا اداروا في أي حتة وانت تعالى يا باسم سوستة قول لي يا باسم دينك ايه اللي انا ما اقدرش استهزأ بيه ما ترد وقول مكسوف من ايه ان كنت مسيحي قول ما تخافش واذا كنت مسلم خجلان من ايه انا ما اعرفش بكل سذاجة بتضحك وتضحك ناس على مشايخنا سيدك حسان والله مهان غير على أمثالك يا كرهنا سيدك حسان والله مهان غير على أمثالك يا كرهنا ربنا حب وحبب فيه الخلق عمره ما خاف طول عمره قايل طول عمره قايل الحق يلا استرجل يلا استرجل قوم ضحكنا على القسيس ولا ده غالي ولا ده غالي وشيخنا ده لحمه رخيص يلا يا ظالم اظلم تاني ربك شايف مين الجاني بكرة تصيبك دعوة ليل بكرة تصيبك دعوة ليل تزيد همومك وتخلي نهارك ليل وتبات سليم تصبح مريض وعليل الله المستعان عايزين نسقف.
إلى فاصل بعد هذه الأبيات الرائعة ثم نعود مع فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان فاصل فلا تذهبوا بعيدا نواصل بعد الفاصل إن شاء الله
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
Oscar TV Shop دائما لها السبب المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسابقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت انبوبه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السودا راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل ويشرفني ويسعدني ان ارحب مجددا بفضيله الشيخ الدكتور حازم شومان.
كرمك كنا الله بنتكلم في كواليس ال- الفاصل حول موضوع الفن الاسلامي والشعر وكيف نستطيع ان نستقطبه لخدمه دين الله عز وجل.
اه ده خطر يا استاذ عمر انا ما كنتش اعرف ان لا هي هو بصراحه يعني يعني الواحد بيتالم يعني هوليوود ادت صوره عن امريكا صوره كاذبه تماما يعني يعني انا اخويا معاه جنسيه امريكيه ها ف, ف وع- ويروح امريكا ويجي على طول امريكا دي يعني امريكا فيها كل 30 ثانيه حادثه آه، سرقه كل 6 ثواني اغتصاب كل أرب- كل 34 ثانيه حادثه اعتداء على ممتلك امريكا دي بيصوروها لنا الفن هم عارفين قيمه الفن الرهيب الفن في السيره لم يذكر الا مرتين مره مع النبي مش مرتين يعني اتنين بالعدد قصدي مع حالتين يعني مره مع النبي ان روح القدس نفس في روعي آه قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها يبقى روح القدس مع النبي طب هو في حد تاني ذكر مع روح القدس مش ممكن في ناس ممكن لا تتخيل ذكر مع مين مع حسان بن ثابت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهجهم وروح القدس يؤيده شاء الله وروح القدس روح القدس هيتنزل سبع سماوات عشان شاعر اسلامي عشان فنان اسلامي عشان الفن الاسلامي لان انا دلوقتي انا ب... انا بقول الكلام عن الله انا بتكلم درس عن الله ممكن في ممكن قصيده عن الله انا هقول لحضرتك حاجه هل انت شفت حد في الدنيا اتاثر بدرس عن الله زي ما اتاثر بقصيده بك استجير ومن يجير سواك ان شاء الله ما ده فن اسلامي نعم. ال ال القصيده والشعر الاسلامي يعني ال ال ال النبي عليه الصلاه والسلام صلى يعني الله عليه وسلم.
بيريد انه يعظم لنا قدر الفن الاسلامي المنضبط بضوابط الشرع بضوابط الشرع فروح القدس لما يذكر مع الفنان الاسلامي احنا عايزين الش- القصه الاسلاميه عايزين الرؤيه الاسلاميه عايزين التمثيل الاسلامي المنضبط عايزين جميع انواع الفنون بالضبط الاسلامي الشرعي الكامل السلفي المنهجي بفهم القرون الثلاثه الاوائل لا نخرج عنها ولكن إيه، نفجر الطاقات احنا ممكن ب... يعني ليه اترعبنا كلنا من الفيلم بتاع امريكا عن النبي عليه الصلاه والسلام صمموا ليل نهار بيشتموا في النبي لان فيلم يعني فن يعني انتشر بسرعه فكلنا قلقنا نبينا عليه الصلاه والسلام ف... فمساله الفن انا شايف ان الاخوه اللي حزينه على ان القنوات العلمانيه سبقت القنوات الاسلاميه انا شايف يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ الناس دي بقى لها 100 سنه من يوم ما عملوا استوديو الاهرام او استوديو مصر الناس دي بقى لها 100 سنه ليل نهار ليل نهار بتضحي تضحيات بالغه عشان الفن العلماني اللي في الثوره الجزائريه انا مره اتفرجت على فيلم وانا صغير كان عن جميله ابو حريت اه جايب لك ان كل صور الجزائريين دول والعياذ بالله زناه وشراب خمر و- و- وجايب لك كده والمناظر وهم في الشقه قاعدين يخططوا الرجل والمراه اه وهم في الشقه وفي وضع زين قاعدين يخططوا هننصر الجزائر ازاي هو ده حقيقه كثوره اسلاميه بس هو عا هو استخدم الفن في تلويث ال- المفاهيم طب انا ليه ما اعملش هوليوود اسلاميه ليه ما يبقاش عنده طموح ليه ما يبقاش ناس من اللي بيسمعونا دلوقتي يعمل مركز واحد يعمل مركز للشعر الاسلامي ويجيب شاعر كبير انا يعني اتربيت في منتديات شعريه من وانا صغير يعني بفضل الله يعني كان لها ابلغ الاثر في نفسيه الواحد وفي خصوبه عقليه الواحد في التيار الاسلامي بعد كده ما يجيبش مركز اسلامي ويجيب شاعر اسلامي شاعر كبير شاعر كبير ويعمل منتدى اسبوعي والمنتدى ده يجي المواهب وال- واجمل موهبه كل شهر هننزل لها م- ديوان باسمه على حساب المنتدى نعم. ونعمل مسابقات للشعر الاسلامي اجمل قصيده عن الله اجمل قصيده عن الرسول مثلا في كل الجامعات ليه هم اللي بيستقطبوا المواهب ليهم نستقطبها ليه التمثيل الاسلامي واحد يعمل لي مركز تاني ال ال انا مش عايز اقول لحضرتك جميع انواع الفنون ويكون كل مركز من دول له عالم مسؤول عن الافتاء الشرعي ليه عشان الله.
نبقى تحت الحركيين ان تحت- تكون منضبطه ضوابط شرعيه يعني بالضبط نعم.
شا- الحركيين يدينوا للعلماء في الامر والنهي نعم.
في الحلال والحرام في البدع والسنه يعني عشان يبقى كلام منضبط شرعا الكلام ده لو عملناه والله العظيم هم بقالهم 100 سنه شغالين دلوقتي لما بيعملوا قناه قناه مبهره ليه هو استاذ في الفن انا راجل كل حي... انا راجل ما... ما ركزتش في الصغر ده فزعلان انه غلبني ليه طب ما ننزل هقول لحضرتك حاجة. هل مشاري راشد الحاجات اللي عملها ديت انا أنا ذهبت للكويت ولقيت بعض الناس زعلانين انا كنت مستغرب جدا يا جماعه يا جماعه انا بمشي في الحرم جميع الجنسيات مشغله ال- ال- البتاع بتاعت مشاري راشد نغمات.
يا جماعه راجل وصل مفاهيم في غايه الخطوره من خلال موهبه ربنا اداها له انا ليه مش محترم الصغر ده احنا بنحتقر الصغر ده ليه احنا خايفين منه ليه البعض يا شيخ حازم يعتبره مضيعه للاوقات يعني مضيعه الاوقات ده امريكا غزت العالم بهوليود نعم صحيح ده ده ده اليهود قالوا هنسيطر على العالم بالاعلام بالاعلام والهاء الشباب في الكوره وال... يعني شويه حاجات كده من ضمنها الاعلام انا انا لازم اعرف قيمه الاعلام ولازم اعرف قيمه الفن ده ربنا بيقول في القران ذوات افنان مفسرين اختلفوا على قولين في ذوات افنان منهم قالوا افنان جمع فنان يعني غصن جميل غصن عظيم ومنهم قال افنان جمع فن ذوات فنون بالنص بالحرف كده في كتب التفسير ذوات فنون الحان الاشجار وده ثابته بالاحاديث عن النبي عليه الصلاه نعم.
آه آه، ادخلوا الجنه انتم وازواجكم ايه تحبرون تحبرون دي من معانيها في اللغه اللي هي زي حفلات سماع المع... المعازف بس معازف الجنه بقى التي لا ت... لا تذهل القلب عن ذكر الله والتي لا تغيب القلب عن استشعار جلال الله وتعلق القلب بالله ال... ال... ال... الفنون في المع... الحان بتاعت كل شجر عن الثانيه بتاعت كل غصن عن الثانيه فنون في الالوان واشكال كل لون عن الثاني كل ورقه شجر في كل غصن غير الورقه الثانيه فنون في طعم الثمره اوتوا بيه متشابهان ما فيش ثمره طعم الثانيه فنون في تصاميم ال ال ال القصور وال, وال ما كل ده فنون يعني الله بيرغبنا في الجنه بالفن الله بيرغبنا في الجنه بالفن اللي في الجنه يا جماعه احنا عايزين نطلع يا اخوانا احنا عايزين نقله يا جماعه التيار السلفي او السلفيه العامه يعني زي ما الواحد بيحب يسميها يعني السلفيه العامه عايزه نقله في الدخول في ألف, ألف نقله نقله في الاخوه نقله في التربيه نقله في شغل الارض والنزول للناس في الارض احنا عايزين الداعيه اللي ياكل الطعام ويمشي في الاسواق زي ما ربنا وصف النبي في القران اللي الناس تلاقيه وسطها بياكل معاها وعايش وسطها وعايش املها والمها من اكبر سبب لعدم مشاركتنا في ثوره 25 يناير او مشاركه يعني انا بتكلم على المعظم يعني ان احنا لم نكن قبل هذا عايشين وسط الناس مش حاسين الام الناس الناس بتجأر بالفقر من الفقر واحنا مش حاسين الناس بتجأر من الظلم الاجتماعي واحنا مش حاسين فاحنا عايزين ننزل للناس عايزين نبدا ندخل في ظهور زي ثغر الفن الاسلامي بكل محاوره بس بضبط انا بقى انا هوري الناس التمثيل مش ابن عثيمين قال التمثيل يجوز حلال و- ودلل على هذا ادله كثيره جدا وهذا الرجل يعني لا يتكلم كلمه يعني و- ودل على هذا انا اوريهم التمثيل حلال انا فاكر وانا طالب في الكليه كنت احضر حفلات الاخوان اللي بيعملوها في اخر كل سنه في المناسبات والله العظيم انا كان كياني بيتزلزل اول ما يجيبوا نشيد نشيد منطقه وصوت مش اي صوت ومع المشاهد التمثيليه اللي كانوا بيعملوها حاجات انا كان كياني بيتزلزل وانا قاعد معاهم وانا طالب لسه كنت لسه يعني لا اعلم شيء في الالتزام كياني كان بي... لا اخرج من حفله الا وانا متزلزل في كياني ليه هم عرفوا يوصلوا للناس فانا الوقت الداعيه على المنبر بيوصل حقائق الدين من خلال الكلمه المباشره والفنان يوصل حقائق الدين بنفس الجهاد بنفس ال... ال... بتاعه ال... المنظمه اللي طلعت ال... الناس اللي كان لهم يعني بعضهم له دور في الثوره لهم موقع على النت بيستخدموا فيلم كده في شكل قناع كده موجود في ميدان التحرير بس انا مش يعني شباب كتير كانوا فانديتا تقريبا ولا اسمه ايه مش عارف حقيقة بس أنا- اه يعني النا- استخدموا ومن المنهج التربوي بتاعهم على مبدا التغيير اسمها تقريبا منظمه التغيير او مؤسسه التغيير حاجه زي كده من البرامج التربويه بتاعتهم افلام سينمائيه محدده لازم يتفرج عليها ال- الشاب او الفتاه اللي هيعتنقوا الفكر ده عشان يتربى على فكره انا اللي هغير انا هقدر اغير طب انا نحن اولى بها منهم نحن اولى بها منهم يعني انا الوقت امريكا في علم الاداره امريكا تطورت في علم الاداره وبيقولوا لو هدمت الحضاره الامريكيه كامله ولم يبقى لنا الا كتب علم الاداره سنقيم الحضاره الامريكيه من جديد هم اللي جايين يكتشفوا علم الاداره ده ده ده من وظائف الانبياء بجانب التربيه الاداريه النبي عليه السلام كان يوم ثابت للسيده كل يعني يوم ثابت لزياره قبور البقيع يوم لزياره قبور البقيع ده يوم السيده عائشه يوم السبت ثابت لزياره آه، مسجد قباء كل اثنين ده يوم النساء يوم الوعظ للنساء والتعليم للنساء النبي عليه الصلاه والسلام وقت صلى الله عليه والله وسلم.
يا اخي انا مش عايز أقول- يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان كل زوجه ليها ثلاث اوراد في اليوم النبي عليه الصلاه والسلام يدخل بعد الضحى عشان يطمئن بعد العصر عشان يعرف لو محتاجين حاجه هكذا بعد المغرب جلسه الج- النبي عليه الصلاه والسلام كان كل حاجه في حياته مداره اداره الافراد توظيف الطاقات الاداره الماليه انا اللي هاجي اتعلم من امريكا الاداره انا اللي هاجي اتعلم منهم الفن اين اين اين استفادتنا من القران واين استفادتنا من السنه جوه ال- جوه منهجنا طاقات مهوله عايزين نفجرها عايزين وعمرنا ما هنفجرها الا لو امنا ب- ب- ب- ب- بجميع الكوادر والطاقات احنا يعني كنت لسه مع بعض اخواننا من الدعاة يعني في القعده اللي قلت حضرتك عليها يعني ال- كنت بكلمه عن مرض اسمه مرض ال 15 نعم.
ده مرض موجود في التيار السلفي مرض قاتل مرض كابت للطاقات ايه مرض ال 15 ده ان كل القنوات هم 15 واحد اللي عايزاهم كل الجامعات الخيريه عايزه واحد من ال 15 دول عشان يدعموها عشان تطلع بقى وتكبر كل القرى والبلاد عايزه واحد من ال 15 دول عشان يجي الدعوه بتموت يا شيخ وحضرتك لو جيت ه- هتتنقل وهنطلع في السماء كل الاخوه اللي عايزه تطلع في الدعوه عايزه واحد من ال 15 دول يصعدوها يا جماعه حرام يا جماعه ده احنا كده بنقلل البشر فبالتالي بقى كل الدعاء والكوادر والكفاءات العلميه والتربويه والفكريه والحركيه والفنيه والسياسيه والتنمويه والنهضويه اللي في التيار لاقي ان الكل مش طالب غير ال 15 دول فمنى عينهم طلع بقى مره ثانيه اسمها عقده ال 15 ان انا عمري ما هطلع ولا هتصعد ولا حد يعرفني غير لو واحد من ال 15 ده عمي فبقت مصيبه بقت مصيبه لما بيجي حد يطلب مني درس اصل الدعوه بتضيع يا ابني يا حبيب قلبي والله العظيم ده في ناس قنابل قنابل في التربيه والفكر والفا الواحد بيحتقر نفسه امامها وهو قاعد قدامك لكن ربما يا شيخ حازم صار الاعتماد الان على الاسماء يعني النهارده أنا بفتح قناه جديده بعمل مسجد بفتتح مسجد جديد فعشان اجيب اكبر عدد ممكن للقناه واكبر عدد للمسجد فعايز اسم زي اسم الشيخ حازم شومان الشيخ محمد حسان عشان الناس تجتمع حول هذا الاسم لتاسيس الدعوه في المكان ده بقى الفكر اللي هو الايه الفكر اللي بيعمل لك رواج اول اسبوع عارف التاجر الخيبان تاجر أيوة.
أيوة. الفاشل للاسف احنا عامل زيه اللي هو فتح فعمل حاجه كده خلت الناس اول اسبوع تشتري بعد كده كله قال لك ايه ده مش نافع ما هو اللي بيحصل ايه الفكر ده انتشر طيب انا مثلا افتح التليفون يجي لي مثلا يوميا طلب مثلا 150 درس قريه ومثلا و60 نادي والجامعه ده حقيقي مثلا تمام. ومثلا وخمس سفرات بره مصر و... وست قنوات ماشي هل انا اقدر اعمل كده لا طبعا لو قتلت نفسي اقدر اعمل كده لا النتيجه ايه مش قادر النتيجه ايه شيخ ما بيردوش على تليفونه انا مش شيخ انا يعني داعيه ومش مش مشايخ لا ده حقيقه انما انا هقول لك الحقيقه ايه ما انا ما اقدرش ما انا بشر وانا أنا- مين اللي هيقدر يعمل الكلام ده طب هو بقى لو انا غيرت فكري وهو غير فكره انا غيرت فكري كداعيه ان اللي يجي يقول لي ادله على اخويا زيي يا اخوانا تصعيد الناس يا اخوانا في علماء من اكبر علماء مصر انا فاكر عالم كبير جدا في مصر وانا طالب صغير لسه في تانية طب تقريبا رايح احضر درس في المسجد لقيت الشيخ محمد حكان درس الشيخ محمد حسان لقيته قال ومع درس آه، اخويا الفاضل فلان فلان ده بقى الوقت من اكبر علماء مصر شاء الله.
مين اللي عرف الناس بيه انا مش مم.
عايز اقول اسماء بس يعني أيوة.
اصل الناس هتستغرب فلان ال... يا جماعه ما هو ما انا في ناس اكفأ مني فعلا انا مش بصعده تمنا عليه ده حقه في رقبتي ده شاء انا الله.
هستبدل لو ما لو ما اديتش للناس حقوقها يعني يعني راجل زي آه، علاء.
يعني استاذ علاء او انا لو انا ما صعدتوش او استاذ محمد أو استاذ محمد باشمهندسين كلهم بقى ودكتور مصطفى يعني انا لو انا ما صعدتوش ما انا باجرم في حق مستقبل الطيار هقول لك حاجه مثلا ما- معلش وانا بتكلم بصراحه شويه مثلا يعني، واحد زي الدكتور محمد غنيم وجه من الوجوه الاشتراكيه ولو انا اتكلمت معاه لقيت يعني الموضوع مش كده خالص المهم مش بهدلوا التيار الاسلامي عندنا في المنصوره بصوره الدكتور محمد غنيم وهو بيدعم ال- ال- التيار حزب الثوره الأحزاب.
المستمره نعم، صح صحيح.
انا عندي كم محمد غنيم ملتزم عميد كليه الطب عندنا في المنصوره راجل سلفي ملتزم عندنا ألف رئيس قسم واستاذ عالمي عالمي مشهورين ألف راجل اعمال انا ليه ما بجيبهمش في قنواتي ما هو انا اللي بعمل المرض ده لما انا انا اللي طالع البرنامج بتاعي انا اللي بطلع فيه البتاع طب استنوا ما هيحطوا لكم عارف الجدول طب ما انا اللي عملت الجدول ده فين ال... فين ال... فين الكفاءات الدنيويه اللي انا بتشرف بيها انا كنت قاعده في قاعده كده كان في يوم مع في جامعه الازهر فعملوا قاعده مع دكاتره جامعه الازهر فهم طبعا قاعدين بقى وايه و- والداعيه جاي قلت لهم يا جماعه احنا بنتشرف بيكم والله العظيم بنرفع راسنا بيكم التيار الاسلامي كله بيرفع راسه بالناجحين دنيويا انا ليه ما بطلعهمش طبعا انا ليه ما بطلعش انا ليه ما بطلعش غيري انا ليه ما بطلعش الصف الثالث في التيار السلفي دم قلب التيار السلفي مستقبل التيار السلفي الكوادر اللي اتبنت لح... ملي... مليان الصف الثالث ده كفاءات ليه ما بصعدش الاعمال الحركيه زي ما الشيخ محمد العريفي جزاه الله خيرا عمل برنامج ضاع بصمتك مم.
عمل ايه الاعمال اللي شغاله على الارض لا في تغطيه اعلاميه ولا في دعم ولا في يا اخي يا اخي نشجع الناس كنتاكي كان حته اكله واحد بيعملها لاصحابه كل يوم خميس لحد ما واحد قال له يا ابني الاكله بتاعتك دي تملى الدنيا كلها واحد شجعه بقى كنتاكي اللي في كل بلد في العالم فرع جوجل كان واحد طالب جامعه بيحضر ماجستير فعمل لنفسه محرك بحث عشان يبحث في مكتبه الجامعه لحد ما واحد قال له فكرتك دي اخطر مما تتخيل بقى جوجل الفيسبوك طالب في تقريباً جامعه في امريكا مشهوره جدا مش عارف جامعه ايه إيه إيه إيه إيه مش فاكر اسمها يعني إيه وعمل ده عشان صفحة تواصل دفعته دون يتواصل أصدقاء.
معاها صحيح.
لحد ما طلع واحد قال له فكره التشجيع يا جماعه نشجع الناس نقول للناس دي انتوا مش قليلين نقول للناس دي يا جماعه انتوا مستقبلنا يا اخوانا لو ما طلعناكوش انا بقتل عمر دعوتي انا بخلي عمر دعوتي عمري انا لما بطلع ال ال ال الكوادر والكفاءات ديت انا بعمل لهم مستقبل العلمانيين اذكياء رغم انهم نصابين بس اذكياء يطلع لك واحد والله ما بيعرف يعمل اي حاجه في الحياه الناشط السياسي فلان مين الناشط السياسي ده ولا تعرف اصلا اي حاجه عنه مهنة من لا مهنة له دلوقتي وبعد اسبوعين تلاقي الناشط السياسي ده معلق اي كارنيه اي ضارب له اي اسم جمعيه من اي حته ونازل في في الانتخابات انا الناشط السياسي فلان بنات طب احنا ليه ما بنعملش كده ليه ما بنصعدش الناس ناخد اتصال معانا اتصال ام محمد السلام عليكم الحاجه سناء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا ومرحبا اتفضلي يا حاجه حي- حياكم الله شباب الإسلام الله يبارك فيك كل سنة ثانية أنتم وأمة محمد أجمعين بخير وسعادة وطاعة وعمل وأدعو الله عز وجل أن يكون عند كل مسلم سمت دقة في الأقوال والأفعال والأحوال وأيضا استثمار للوقت والجهد والمال في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر أما بمناسبة الفن الإسلامي أنا عندي أبيات متواضعة أنا كاتباهم ممكن أقولها؟
اتفضلي ممكن؟
اتفضلي
عايزة أقول بفضل الله في ديننا حبيب تعالوا به نطيب في ديننا عمل والكل به أمر في ديننا عطاء له عند الله جزاء في ديننا جمال من بديع الأكوان في ديننا بهاء في ديننا صفاء في ديننا ثناء قل ما تشاء هو الدواء هو الشفاء هو النقاء هو كل ما تشاء من كمال وتمام وشمول وشموخ كيف يا رب أحصي هذا الجمال والبهاء هذا يا رب بضع من خلقك فكيف يا ربي بخالق هذا العطاء ولا أخفي بل وجب على مسكينة أن تقول وسعداه لمن تذوق حلاوة الأنس بالله وحلاوة المناجاة هذا في الدنيا فكيف لو رأيناه جل في علاه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا منجا ولا ملجا منك الا اليك اللهم اربط على عقولنا وقلوبنا آمين يا رب.
ومسك الختام صلاة وسلاما عليك عليه يا الصلاة خير والسلام.
المرسلين كنت الأمين بين الكليم والرحيم فكانت خمس وفي الأجر خمسين فأقيموها يا أمة الحبيب وجزاكم جزاكم الله, الله خيرا وبارك الله فيك اكتشفنا موهبه اخرى يا شيخ حازم النهارده اكتشفنا موهبه اخرى معانا الاخت فاطمه السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم يا اهلا ومرحبا اتفضلي
السلام عليكم أستاذ- آه، السلام عليكم يا استاذ عمر يا اهلا ومرحبا اتفضلي يا فندم آه، ح- بحيي د- بحيي حضرتك آه، وبحيي الدكتور حازم شمال طبعا وبحيي طلة الشباب دي كلها ربي يبارك فيكم العظيم لو مخرجنا العزيز بس يعلي الصوت في الاستديو لأن صوت منخفض جدا وبحيي وبح- وبحيي اخي اللي هو القى القصيده يعني بصراحه صفة الإ- الاعلاميين بجد يعني ما شاء الله عليه يعني هو طلع الحاجات اللي هو جواه ناحيتهم ما شاء الله عليه ربنا يبارك له بصراحه وبحييكم كلكم والله العظيم يا دكتور حازم ربنا يبارك فيك يعني والله احنا احنا محتاجين معلش اني انا هتكلم في حته احنا محتاجين اليومين دول رفع الايمانيات والله تعبنا تعبنا من من حاجات كتير خالص حتى ال- حتى البرامج اللي كنا بنحب إن نتفرج عليها في حته ان احنا بتزود من ايمانياتنا زي ما وصفت حضرتك كفنون وكده والله زي ما وصفت حضرتك برضه باجي بتتكلم في الحاجات اللي هي يعني كلها سياسة فيا رب إن شاء الله ربنا يردنا إليه ردا جميلا ويا ريت يعني في آخر الحلقة كده ندعي لأمواتنا في الليلة الجميلة دي وإن ربنا يرحم أمواتنا إن شاء الله يا ويثبت رب خطاهم بارك الله فيك شكرا جزيلا استاذه فاطمه جزاكم الله خيرا كنا بنتكلم يا شيخ حازم حتى قبل الحلقه عن انشغال الدعاء بالسياسه الان وترك المساجد خاويه اللي خلى الشباب كتير خاصه طلبه العلم الان منزعجين جدا من هذا الامر اتفضل والله يا استاذ عمر هو يعني ايه يعني بعض اخواننا كانوا بيتكلموا بيقولوا يعني عايزين نعمل حمله العوده للمساجد الاخوه سابت المساجد ليه؟
نعم.
فقلت لهم الاول نعملها وسط الدعاء يعني حمله ال- حمله العوده للمساجد وسط الدعاء يعني الوقتي المشكله ان الدعايه بيحصل ايه الوقتي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الدعايه بيجي يدي درس المسجد فيلاقي انا زمان كان بيحضر لي 3000 في المسجد او 5000 انا قاعد قدامي 30 واحد انا ده انا لو لفيت في مصر او طلعت فضائيات هيبقى عدد فيقوم يسيب درس المسجد هو سبب المشكله ايه لماذا انصرف الاخوه عن المساجد ب- باختصار لان الموقف الان في مصر اكبر من الكلام الموضوع اكبر من الكلام لو انت هتعمل درس هتحرك فيه الناس كل الناس هتحضر لك 10 اضعاف امبارح لو انت هتعمل درس تحرك فيه الناس انما هنفضل الدرس عباره عن كلام قوي جميل جدا الكلام والعلم الشرعي لن لن تقل قيمته ابدا ولكن الناس ما الاخوه ماشيه تعبانه الناس ماشيه الله وحده اللي يعلم اللي فيها الله وحده اللي يعلم ما في الناس فما عادش حد متخيل ان حل درس هتحركني وهتسندني وهتقول لي انا معاك ها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه واصبر نفسك ايه والذين يدعون مع يعني مع ده من اخطر الحروف في القران مع مع الذين يدعون م- مش مش اصبر نفسك تديهم درس اسبوعي شيل المكتب اللي بينك وبينهم واقعد منك ليهم اقعد اسمعهم اقعد افتح لهم قلبك ويفتحوا لك قلبهم مع يعني معلش انا اسف إيه إيه يعني بعض الحوزات ال- الشيعيه مثلا العلميه تلاقي مثلا بتخرج ثمره غير مثلا المعاهد العلميه بتاعتنا اللي هنا عارف ليه؟ لان هناك العالم مع قاعد قاعد فبيخرج علماء انا انا انا ممكن اكون اتعطلت عن طلب العلم خمس سنين في حياتي لان ما حدش فاهمني لما ازهق وانا بذاكر اعمل ايه ما حدش فاهمني لما يجي لي وسواس رياء وانا بذاكر اه ده انت بذاكر العلم الدن- الديني عشان الدنيا وعشان يقولوا عليك متعلم وسواس ده ممكن يكون صرفني على العلم خمس سنين لو كان جنبي واحد بس لقيته اساله قال لي يا اخي ده وسوسه شيطان ويا اخي استاذ بالله من الشيطان ويا اخي عشان تحقق الاخلاص اعمل كذا انا كان وفر لي خمس سنين من عمري مع نوفر اعمار الناس انا انا طلعت انا مثلا بقالي 20 سنه ملتزم على ما وصلت مثلا ان انا فهمت مثلا فكره الفن الاسلامي مثلا على سبيل المثال انا ممكن واحد ملتزم من النهارده اوفر له 20 سنه من حياته صحيح انا عشان اتربى مثلا او عشان مثلا افهم بعض المعاني التربويه قعدت سنين طويله انا ممكن ما دي قيمه التربيه ان انا بوفر اعمار الناس نعم.
النبي عليه الصلاه والسلام قعد 12 سنه يربي الصحابه في مكه مش 13 13 دي كان الصحابه بعتهم المدينه وما راحش هو المدينه النبي قعد سنه بعد فتح المدينه ما يروحش مم.
بعت المهاجرين السنه دي المهاجرين ربوا الانصار راح لقى المدينه كلها على مستوى المهاجرين يعني هو عمل الموديل او النموذج وبعد كده خرط الانصار عليه في سنه واحده قيمه التربيه انها عمليه تولديه سريعه جدا نعم انا لما بتعب مع واحد اه يعني يعني اللهم لك الحمد يعني اللهم لك الحمد يا بس يعني ممكن زمان الواحد شاف مثلا ناس اهتم بيهم تربويا من قبل ناس معينين الناس الوقت ديت الناس لو انا قلت مثلا فلان يا جماعه ده كان من عشر سنين طالب وكان تايه واهتم بيه تربويا الناس مش هتصدق فلان يا جماعه التربيه بتوفر اعمارنا بتنقل خبراتنا في الجامعه الاستاذ بيجي معاه نايب ثلاث سنين النايب تحت عين الاستاذ نعم.
بيطلع النايب استاذ في ال- في ال- في الممارسه صحيح ف ف يعني احنا عايزين نبقى يعني ايه يعني بعد النازله السياسيه الاخرانيه يعني اللي كثيرين سموها غزوه الاحزاب يعني خلاص اللهم لك الحمد لن ينالوا منا غيره باذن الله سبحانه وتعالى وهم ما عادوش هيقدروا يعملوا تاني اللي عملوه نعم.
الدعاء بقى خلاص احنا سندنا السياسيين في النوا... في النوازل السياسيه اللي حصلت نعود إلى لأن كانت- مساجدنا.
نعود الى اه الى الى مساجدنا نعود الى سكناتنا نعود الى الدعوه الى الله خلاص بقى يا جماعه يعني الاخوه والدعاء وال... وال... وكل من نفع الله به في الدعوه الى الله خلاص يا جماعه احنا كنا واقفين في المؤتمرات مع الاحزاب السياسيه الاسلاميه وكنا لان كانت نازله ما ينفعش كنا نتخلى عنها نعم الوقت يقول لك الصحابي الفلاني شهد مع رسول المشاهد كلها ما سابش ولا نازله الا واقف مع النبي صلى الله عليه مم.
وسلم اللي هي الغزوات انا ب- بقف مع ديني في المشاهد نعم.
فانا الوقت اعود الى سكنتي بقى اعود الى دعوتي اعود الى تركيزي اعود الى فكري يعني انا معلش انا اسف يا استاذ عمر انا بقول لاخواني من السلفيين والسلفيات يا اخواني اعيدوا اكتشاف انفسكم يا اخواني اعيدوا اكتشاف انفسكم يا جماعه كل واحد فيكم بطل في حاجه شوفي انت بطله في ايه شوفي انت ربنا فتح عليك في ايه ربنا فتح عليك في موهبه خاصه شعر كذا ربنا فتح عليك في الدعوه لسانك طويل فبتعرفي ربنا اداك حب وسط الناس ربنا اداك كتاب انا قعدت مع احد اخواني مع احد اخواني دلوقتي يمكن من اكبر الكتاب الاسلاميين في مصر والله قعدت معاه فتره اقول له يا اخي انت ثغرك الكتابه يقول لي انت بتهني انا انت عايز تقول لي ان انا ما ينفعش على المنبر انت بتطعني في حلمي ان انا ابقى داعيه يا حبيب قلبي والله انت لو كتبت انا شايف انك انت موهوب في الكتاب بعد الثوره بدا يكتب
انا عارفه على فكره ناخد نص ساعة. الشيخ شايب السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة معلش الله وبركاته اطلنا عليك أسعد الله مساك يا شيخ عمر وضيوفك الكرام بارك الله فيك وجزاك الله خيرا اتفضل والله احنا سمعنا الشاعر الصغير وهو كبير في قدره لكن شيء يفرح الحقيقة ان شاء الله يعني شيء ينصر الإسلام والمسلمين وكما قال الشيخ حازم حفظه الله تعالى اعطهم يا حسان فأقول أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا واعمروا أرضا فلولا سعيكم أمست خرابا واتقنوا يحفظكم الله ويرفعكم جنابا إن للمتقن عند الله والناس ثوابا أيها الغادون كالنحل ارتيادا وطلابا اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب دابا واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا الله.
وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك واسعد شيخ.
الله مساك يا شيخ عمر جزاكم الله دائما خير.
تسعفنا بهذا الجمال احسن الله اليك يا شيخ شيبه بارك الله فيك معنا ابو حمزه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله حياك الله يا ابا حمزه تفضل حي الله أخانا الحبيب المبارك الأستاذ عمر الحمداني ربنا يرفع قدرك وحي الله شيخنا الحبيب القريب الذي حبه يملأ قلوبنا الله يكرمك الشيخ حازم شومان أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه يكرمك.
وحي الله هؤلاء الشباب المباركين أقول لكم أنتم حماة الإسلام إن شاء الله وحراس العقيدة بعد هذه التحية لكل الذين يعملون لرفعة دين الله ونصرته لي رسالتين مختصرتين إن شاء الله تفضل.
الرسالة الأولى هي للمشاهدين الكرام في كل مكان ليس مشاهدي القنوات الإسلامية فحسب بل مشاهدي الإعلام في كل مكان أقول لكم أيها المسلمون بدت لكم الصورة الحقيقية لهؤلاء الإعلاميون الخبثاء الذين لا يعملون إلا لمصلحتهم أما أنا أن نعرض عنهم هؤلاء ينبغي أن نعرض عنهم لأنهم شبهونا بالخرفان تارة وبالحيوانات تارة وبأننا لا نفهم تارة فينبغي على كل مسلم على وجه الأرض أن يعرض عن هؤلاء قال الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار رسالة الثانية لعلماء المسلمين وأرجو أن يتبنى فضيلة الشيخ حازم شمال هذه هذا الاقتراح على علماء المسلمين أن يتوجهوا بالنصح للمسلمين في خطورة التلفاز وما يبث فيه لا سيما من مسلسلات وأفلام وبرامج تريد هدم الدين فأرجو من العلماء أن يتبنوا هذا الأمر وجزاكم الله خيرا وأنتم لستم مقصرين ولكن تذكرة قال ربنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وجزاكم الله خيرا والسلام شكر عليكم الله لك بارك الله فيك جزاكم الله خيرا محمد
آه، دعني يعني في الأول إن أنا نوجه رسالة آه، لل- لل- للفيديو اللي حضرتك عرضته في الأول لهؤلاء الذين لا يعرفون خطورة الكلمة وفضيلة الشيخ حازم ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيهو بها في, جه... في, في الجنة سبعين خريفا والعكس يتكلم العبد بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يغوي بها في النار سبعين خريفا نعم.
هؤلاء لم يتربوا على هذا الحديث لم يعرفوا خطورة الكلمة فكما علمنا شيخنا الفاضل الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان دائما يعني إن ترك الألسنة تلقي التهم جثافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء وتمضي الجماعة المسلمة وتقوم بعد ذلك وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام وهذه حالة يعني لا ترضي أحدا من الخلق بحال نريد تشريعات يعني مجلس الشورى الآن الذي يشرع نريد تشريعات قوية تز- تزجر هؤلاء الذين يعني يتطاولون على رموز الإسلام ويتطاولون على حتى آيات القرآن بداية, بداية كإبراهيم عيسى وغيره ويست- ويستهونون ب- ب- ب- بآيات القرآن نريد تشريعات حازمة لهؤلاء نريدهم أن يتربوا على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا وجه أيضا يعني رسالة من حقير مثلي ل- ل- لإخواننا ومشايخنا وعلمائنا الكبار ب- ب- بأن يكونوا على نفس يعني ما يدعون إليه كثير يعني من أخطاء الدعاء اللي ظهرت والشيخ حازم حضرتك سمعت زي ما احنا بنسمع ال ال ال يعني اما اما يجي يرد على إعلامي من هؤلاء بيرد بنفس منهجه صحيح وده خطأ يعني مبقاش الداعية بي- بيدعو للناس وبيقال الله وقال رسوله وعمال بيتكلم وأول ما يتحط في موضع بيجي يرد على هؤلاء مش عايز أقول أمثلة لكن بيرد بنفس منهجه مش عايزين الدعاء يسيروا في هذا الركب عايزين الدعاء يسيروا في ركب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما يردون على هؤلاء ويعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي يعني هم يعني هؤلاء الذين يسبون العلماء لن يكونوا ك- كهؤلاء المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم وضع ال ال ال يعني سل الجزور على ظهره وهو ساجد وأوذي وضرب حتى يعني دمي ومع ذلك يقول اللهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون نعم نرد عليهم يعني لكن بنهج النبي صلى الله عليه وسلم نفرق بين مقام الدعوة ومقام القتال مقام الدعوة بالحكمة ومل- والموعظة الحسنة أما مقام القتال هو الغلظ والشدة نريد أن نربيهم على ذلك حتى نكون ما ندعو إليه ما يكون ما ندعو إليه يعني يب- نبرهن له على أرض الواقع نب- نبرهن له يكون يعني الكلام متفق مع ما ندعو إليه مش نقعد ندعي عشر سنين ومجرد ما نوضع في اختبار بسيط ما هو ده ابتلاء لينا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبعدين ربنا في آية يعني يعني قال إن إحنا إحنا لبعض فتنة احنا حتى البعض فتنه لا اذكر الايه يعني احنا البعض ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا قال- بعضكم نعم لبعض نعم فتنة صدق صدق الله العظيم تسلمون.
وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون اتصبرون ربنا بت- بيسالنا اتصبرون فاحنا نحن الان نعيش في فتنه ن- يعني ربنا سبحانه بيجعل هؤلاء فت- باسم يوسف او غيره او غيره فتنه لنا ل- للاختبار لنا إن هل ن- سنكون على المنهج الذي كنا ندعو اليه طوال عشر سنوات او اكثر ام سنسقط الله المستعان في هذا الفخر الله المستعان الله ان يردنا إن شاء الحق الله.
ردا جميلا ان شاء الله الحقيقه يعني آه، لا شك ان تعليقا برضه على الفيديو اللي في البدايه ان آه، اللي خرج عليه انه يتكلم بنفس الاسلوب ده هو صنيعه مجتمع وصنيعه بيئه بيعيش فيها لان البيئه دي هي الاطار اللي بيعيش فيه الانسان ويؤثر فيه ويتاثر بيها ولا شك ان لا- لما كان هناك حجم ما بين الدع- الدعوه واهل الدعوه وما بين الناس ل- لعقود طويله مضت بسبب ايا كانت الاسباب سواء سياسيه او او لماسونيه مثلا يهوديه او كبالة يهودي آه، كان بيروج لنفسه من اجل ان هو يقصف قلم الاسلام بشكل كبير بحيث انه يمنعه ويق- وبالتالي يسقط الاسلام ايا كانت هذه الاسباب الا آه، نقول ان ان ال- ال- لما ابتعدنا عن الدعوه ابتعد اهل الدعوه عن الناس فبالتالي ظهر ال- الناس دي في مجتمعنا ده بدايه يعني لكن في نفس الوقت عايز اوصل رساله لهؤلاء وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
آه الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، يا- آه، ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يو- ي- يعذب بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب ده اللي في البخاري والمسلم يعني. فاهميه الكلمه هنا وخطوره الكلمه عظيمه جدا ولذلك انا انا دايما اقول لاصحابي لبعض الشباب اقول ان افه العصر هي الكلمه دلوقتي نعم.
آفة العصر هي الكلمة اللي هي متمثلة في الإعلام ومتمثلة في الحوارات ومتمثلة في الخلافات اللي بين الناس اللي هم مش أهل أصلا الخلاف كنا زمان نقول دايما وتربينا على كده أن الخلاف بين كذا رحمة الخلاف بين العلماء وليس الخلفاء وليس وليس الخلاف ما بين جاهل مثلي مع مع جاهل مثلي ايضا وليس جزاك الخلاف ايضا ما بين مثلي نعم.
او عالم دي- ده في جزاكم الله الجزء.
خير ان احنا هنختم معانا بس اخونا شاء الاخير في الله، شعر ما عن شاء باسم آه، سوسته ما شاء نختم الله.
عن باسم ولا كاشف لا باسم
بسم الله الرحمن الرحيم باسم سوسطة الأراجوز أبو أكاذيب فاكر نفسه حلو وظريف وفي برنامجه عايش بس على التأليف وبحركات وشه المقلو- الملحوظة نفسي أقول له أنا ملحوظة وبحركات وشه المحفوظة نفسي أقول له أنا ملحوظة بطل بقى على الناس تتبلى شكلك حافظ وبتتملى بطل تعمل فيها درسومة دي لحوم العلماء مسمومة باسم سوسته الأراجوز أبو أكاذيب فاكر نفسه حدق وظريف وبرنامجه عايش بس على التأليف وافضل هاجم كده في رئيسك بكلام فاضي ملوش كده لازمة وبتتهايف لحساب مين دايما عايز تعمل أزمة لو كان المخلوع موجود كان خرسك واداك بالجزمة واسأل حتى عمرو كديب اللي بيطلع منه العيب ولميس بتاعة الأكاذيب شكرا جزيلا بارك الله فيك دكتور مصطفى شيخ حازم يمكن كان الموضوع الحلقه كان مختلف تماما عن موضوع الفن الاسلامي وعما تكلمنا فيه لكن الحقيقه سعدنا جدا بوجودك معنا في هذه الحلقه وللاسف وقت الحلقه انتهى ما فوجئت به الان آه، لو في عندك كلمه اتفضل معلش بس هو يعني من باب بس موضوع التربيه ده لاخواننا بقى واخواتنا وبالذات اخواننا يعني آه، يعني من اجل بقى مساله بقى النزول للاخوه والنزول للناس فاحنا بفضل ومنه الله بقى في المنصوره يعني ايه هنعمل بقى ايه زي قاطره تربويه كده ان شاء الله إن شاء معسكرات الله.
تربويه وعمرات تربويه فبفضل الله في فكره ان شاء الله يعني ممكن تبقى ايه جديده شويه ان شاء الله عمره تربويه ما شاء يعني الله.
ايه عمره تربويه يعني معسكر تربوي في مكه والمدينه يعني كفاحنا بقى مع الشركات عشان نجيب اقل اسعار عشان آه، ايه الاخوه الفقراء شباب الجامعه على قد ما نقدر وعملنا عمره تربويه ان شاء الله تبقى في اجازه نص السنه العمره الله.
التربويه الاولى باذن الله نعم.
سبحانه وتعالى ويعني هي خلاص تقريبا خلاص بتشطب يعني العمره التربويه الاولى بتشطب ف وده شجعنا ان احنا ان شاء الله هنعمل كمان عمره تربويه بس في الاجازه الكبيره بقى باذن الله سبحانه وتعالى آه، فانا يعني بدعو اخواني من الدعاء والتربويين ان احنا برضو يعني نبقى يعني نبدا نعمل هذه الفكره اكتر واكتر ان شاء الله وبدعو اخواني اللي عايزين يشاركوا في فكره هذه العمره التربويه لان هي فكره عمره فيها يعني هنروح بقى مقابر البقاء يبقى في دوره في التدبر في المقابر دوره في التدبر في الخلق دوره في فن الاخوه والتعارف الديني بحيث ان احنا نعرف مواهب بعض شاء الله.
وازاي نتعاون مع بعض معسكر.
معسكر في مكه والمدينه إن شاء معسكر الله.
تربوي إن باذن شاء الله سبحانه وتعالى في مكه والمدينه ال- يعني بالنسبه لاخواننا اللي عايزين يعرفوا تفاصيل عن العمره سواء بقى يعني مع مع يعني ما اعرفش بقى ممكن يلحقوا في ديت او في اللي بعدها بقى ان شاء الله إن شاء باذن الله او عموما الفكره عموما ان شاء الله يعني اللي هيدخل على الطريق الى الله دلوقتي موقع الطريق الى الله آه، سهل ومعروف طبعا وعلى ممكن جوجل يسترشف الطريق إلى جوجل الله.
على ويتو الله ويخش اه معاك طريق الى الله يلاقي الاعلان على الصفحه الرئيسيه يطلع في وشه على طول يعني احنا عملناه من اجل وسميناه حتى عمره التربيه آه، التربيه من اجل ترويج كلمه التربيه مره ثانيه شاء الله.
إيقا- ايقاف قضيه التربيه وعملنا صفحه على الفيسبوك ابدا من جديد اللي هي حته ان يا كل الملتزمين يلا نعمل restart يلا نعود الى التربيه من جديد فيعني اخواننا باذن الله اللي يعني عايزين يفهموا ابعاد الفكره ونبدا نوقف قضيه التربيه في انفسنا في انفسنا من جديد آه، على موقع طريق الى الله لو الاعلان النهارده وبكره ان شاء الله ان شاء الله جزاكم على الله رأس خيرا شيخنا الكريم جزاكم شرفتونا الله ونورتنا خير. كرم.
واسال الله عز وجل ان تجعل هذه الحلقه وهذه الزياره لبرنامج مع الشباب باكوره لزيارات قادمه ان شاء إن الله شاء الله بإذن باذن الله الله. إن جزاكم شاء الله الله.
خيرا فضيله الدكتور حازم شومان اشكركم جميعا الشباب شرفونا في الاستوديو النهارده بارك الله فيكم الله يجزيك عنا الخير ومشاهدينا من هنا الى القاكم في حلقه قادمه يوم الخميس القادم باذن الله عز وجل لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته